السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إخوتي قبل أن نبدأ كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بإيمان كل سنة وأنتم طيبين وأنا بحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله ألا يحرمنا أن أراكم دوما وألتقي بكم دوما اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة واتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم عايشين في بركه الله ورحمه الله وعفو الله كل سنه وانتم الى الله اقرب كل سنه وانتم اتقى واحب اسال الله جل جلاله ان يؤلف بين القلوب وان يكشف الغمه اللهم ارفع الغمة عن جميع الأمة إخوتي في الله كيف حالكم مع الله نفسي من زمان أسألكم هذا السؤال حين ألتقي بكم أمسح على صدوركم وأمسح على رؤوسكم وأقول ها أحوالك إيه مع ربنا وأخبارك إيه مع ربنا قل لي وطمني صحتك عاملة إيه وأحوال البيت عاملة إيه واحوال دماغك عامله ايه والدنيا عامله معاك ايه والاخره في حياتك الاخره الاخره اخبارها ايه نعم في هموم كتير ومشاغل كتير ونكد كتير والم كتير وهم كبير عشان كده حبيت ان انا ابدا معاكم البرنامج بتاع السنه دي عنوانه ادويه ادويه اتفضل يا
ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد ما شاء الله معايا فضيلة الشيخ محمد المريجي ومعايا الشيخ رجب طنطاوي آه، هن هناخد دواء من القرآن شوف الآية ديت الجميلة الرائعة في سورة يونس وكل القرآن رائع القرآن يا جماعة دواء دواء دواء دواء وكمان أحببت إن الدواء ده يكون دواء آه، مش فاتح للشهية لا ده دواء فاتح للصدر شرح الصدر الفرحة لو سمعت بقية الآية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ها قل بفضل الله نعم نعم نعم
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله يفتح عليك يا شيخ محمد ما شاء الله نعم قل بفضل الله وبرحمته اللي هو هو ده اللي هو القرآن ده هو ده فضل من فضل ربنا علينا ورحمته انه انزل لنا القرآن ده يتلى اولم يكفيهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم هي دي من رحمة ربنا بينا انه انزل لنا القرآن لكن اشكالنا الكبير اللي ضيعنا هجر هذا القرآن لذلك برنامجنا هذه السنة بفضل الله عز وجل في 30 حلقة تأتيكم كل يوم حلقة بإذن الله تعالى أدوية عايزين نستخلص دواء من القرآن وهذا الدواء أنفع دواء أنفع دواء يعني بقول لك إن القرآن ده شفاء حقيقي شفاء بس محتاج تنزله على قلبك دواء يعني قلت كتير قبل كده قضية السأسأة انك تسأسأ بيه على قلبك تحط كل آه، نقطة قرآن كلمة حرف على على موضع الجرح بالضبط على موضع الألم بالضبط على موضع الآفة بالضبط عشان كده هقول لك ازاي تبقى طبيب نفسك وازاي تختار دواك وايه قوانين التداوي بالقرآن انا مش جاي اتكلم عن آه، علاج العفاريت ولا علاج لا ده علاج كل حاجة القرآن فيه علاج كل حاجة وهناخد من القرآن ازاي يشير الى بعض الادوية الخارجية ابن القيم قال كلام رائع جدا جدا جدا جدا في موضوع التداوي ده لما قال ايه في كتاب الطب النبوي يقول ها هنا من الادوية في صيدلية سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم الصيدلية المحمدية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إيه ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليها عقول أكابر الأطباء ولم تصل إليها علومهم ولا تجاربهم وأقيستهم إنها أدوية قلبية روحانية كثيرة أدوية قوة القلب واعتماده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح وانكسار والانكسار والتذلل بين يديه ده دواء دواء دواء كبير جدا هنوضح ازاي يستعمل الدواء ده وازاي تنكسر لله عز وجل وانك ساعة ما انطرحت بين يديه ونسأل الحالة ايه النهاردة تقول لي الحالة انطراح لما تنطرح على باب الله عارف لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه واما الثالث فاوى الى الله فاواه الله آواه الله لما سيدنا موسى يسأل أين أجدك يقول له ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي لما تفهم وتحس انك انت آواك الله عارف لما احيانا تقول انا نفسي حد يطبطب علي نفسي حد يحن علي نفسي حد يقول لي معلش لما تحس ان لما تحس بالحنان الالهي الحنان الله جل جلاله يقول ايه والصدقه والدعاء والتوبه والاستغفار والاحسان الى الخلق واغاثه الملهوف والتفريج عن المكروب فان هذه الادويه قد جربتها الامم على اختلاف اديانها ومللها فوجي- فوجدوا لها من التاثير في الشفاء ما لا يصل اليه علم الاطباء ولا تجر ولا تجربتهم ولا أقيستهم يقول وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية القرآن شفاء
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
هو ده القرآن وعظمة القرآن و... وجلال القرآن وعز القرآن عز القرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة عز القرآن وإنه لكتاب ها عزيز كتاب عزيز عشان كده نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ليه؟ كمل يا شيخ محمد وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أندى سبيلا نعم نعم نعم قل كل يعمل على شاكلته هي كده هو القرآن بيهدي شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ليه ليه قل كل يعمل على شاكلته لأن عزة القرآن ده وعز القرآن من عزة الله جل جلاله فهو كلام الله والله عزيز جل جلاله لذلك ربنا جل جلاله لا يقبل معه شريكا ابدا ابدا ابدا ابدا عشان الدواء ده ينفع عشان القرآن الدواء ده ينفع لابد من الكفر بالطاغوت قال جل جلاله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها يبقى لازم الأول أنظف قلبي عشان كده سيدنا إبراهيم قبل ما يقول وإذا مرضت فهو يشفين اتخلص الأول من عبادتهم لازم أعرف كده إن سيدنا إبراهيم تخلص أولا من عبادتهم وبعدين قال الذي خلقني فهو يهدين أيوة عم الشيخ محمد
قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون
شوف سيدنا إبراهيم بدأ بإيه قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني دي, دي الأول الأول لازم كده اللي احنا بنقول عليها التخلية قبل التحلية زي ما قلت قبل كده ان الولد اللي عنده سخونية الدكتور ما يقدرش يبني في وسط النار لازم يطفي السخونة درجة الحرارة مرتفعة وبعدين يبدأ يعالج ويداوي نسمع كده يا شيخ محمد ها
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين ايوه ايوه والذي يميتني ثم يحيين نعم نعم جزاك الله خير يا أستاذ محمد ال- هي دي ان الانسان الاول يتبرأ وينظف ويطهر وبعدين يبدأ ياخد الدواء دي من من القوانين من قوانين العلاج من قوانين هذه الادويه انك انت لابد اولا ان تجرد تماما التوحيد ان تجرد التوحيد تماما شوف بقى ربنا جل جلاله لم من عز جلال الله وكلام الله ولو جعلناه قرانا اعجميا نعم
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء تاني
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى لا حول ولا قوة إلا بالله أولئك ينادون من مكان بعيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شوف بقى لما يبقى القرآن العظيم الجليل الكريم هدى وشفاء لناس واخرون هو عليهم عمى والعياذ بالله ذلك اخي الكريم احبتي في الله ارجو ان نفتح قلوبنا للقران وان نبدا ولكن اولا ده القانون الاول نمره واحد اول درس في هذه الحلقات اول درس اول درس في هذا البرنامج اقبل الدواء اقبل الدواء ان اسوا البخل واضره ان يبخل الانسان على نفسه مع شده الحاجه فيمرض اشد المرض وبين يديه الدواء ولا ياخذ الدواء اول شيء اقبل الدواء اقبل الدواء اي مريض مش ه... لن يشفى ربنا جعل هذه الاسباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا قال تداووا يا عباد الله فان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فان كنت جاه- جاهلا بالدواء تعال تعلم وخذ الدواء تناول الدواء بس اهم شرط قبول الدواء انك تقبل بقى الدواء انك تاخده لذلك آه ابن القيم بيقول ايه عليه رحمة الله يقول حذاري حذاري من امرين حذاري حذاري من امرين لهما عواقب سوء رد الحق لمخالفته هواك فانك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق راسا ولا تقبله الا اذا برز في قالب هواك قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون ثاني حذاري حذاري من امرين رد الحق لمخالفته هواك اوعى واحذر وانتبه ان ندلك على دواء وانت تقول لا لا لا لا لا لا لا ليه لا لا لا لا لا لا, لا. مش هينفع طب لا ليه لا لا لا م- لا لا لمخالفته هواك اوعى ترد ده فتعاقب بتقليب القلب معلش خليني اقول يا عم وليد ان في ناس كتير عملت كده كتير انت على مدار حياتك جه حد مره واحد قال لك ان كفر قلت لا لا لا لا لا سيبك بقى من الكلام ده خلاص رديته لمجرد هواك قبل ما تفهم جه حد قال لك اللحيه فرض لا يا عم خلاص بقى بطلوا الكلام ده انتوا من غير ما تبحث ولا تعرف الادله حد قال لك صلاه الجماعه في المسجد فرض رديت الحق لمخالفته هواك واحد قال لك الصداع علاجه انك تضع ايدك على راسك وتقول بسم الله ثلاث مرات واعوذ بالله وقد واعوذ بعزه الله وقدرته مما اجد واحذر سبع مرات يضيع الصداع قلت له لا يا عم حبايه نوبلجين رد الحق لاول وهله عقوبته ايه؟ تقليب القلب ان قلبك يتقلب تعال ناخد اول جرعه دواء واحنا هنتعود النهارده من يوم واحد في الشهر انك تقرا جزء قران كل يوم فالجزء الاول هنختار منه دواء والجزء الثاني بكره ان شاء الله نختار منه دواء والجزء الثالث بعد بكره ان شاء الله نختار منه دواء شوف الدواء بتاع النهارده وبشر
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
عايز حاجة أحلى
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل جزاك الله خيرا وبشر أول آية أول حباية أول ملعقة دواء بشر أبشر أخي بالشفاء إذا كان أطباء الدنيا بيقولوا إن الصحة النفسية لها دور أساسي في الشفاء يعني كل الواحد ما كانت نفسيته أحسن كل ما العلاج يجيب نتيجة أحسن فإننا نقول أن للصحة الإيمانية شرط أساسي في شفاء أي مريض الثقة بالله والتوكل على الله واليقين دي هتيجي بقى في أصول العلاج لكن أنا بتكلم دلوقتي بس على خد أول جرعة دواء خد مني أنا من فضلك لو سمحت مد قلبك خد وبشر أبشر واتبسط وافرح وأحسن ظنك بالله هتشفى بإذن الله تعالى اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم إني أسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية وأن تمسحنا جميعا بيمينك الشافية إن شاء الله تشفى وهيتوب ربنا عليك وهيغفر لك ويدخلك الجنة طيب آه، عايز اخد كمان جرعه سريعه بعد وبشر الجرعه السريعه ايه الجرعه السريعه وبسرعه جدا علشان ال... الوقت ما حدش قال لي احنا خلصنا ولا خلص ولا حاجه ها فاضل ايه اللي هناخد بس ايه واحده اللي هي ثم قست
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون زي ما قلت لك ان انت تقبل دواء بعض الناس ما بيقبلش فيعاقب بقسوة القلب اللي يشتكي يقول انا حاسس بقسوة قلب حاسس ان قلبي جامد ما ببكيش خد جرعة الدواء دي ابن القيم بيقول ايه ان يقبل على القرآن ويقرأه وملاك ذلك امران أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة دي نمرة واحد اتنين ان تقبل به بقلبك على معاني القران كله واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما تنزل لاجله وان تاخذ نصيبك وحظك من كل ايه من اياته وتنزلها على داء قلبه فهذه طريق مختصره قريبه سهله موصله الى شفاء عاجل هي دي خلاصه الكلام انك تمسك ايات القران وتنزلها على قلبك دواء سمعنا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار من الذي فجر الأنهار من الحجارة قل الله قول قول الله علي صوتك سمعني الله قول الله فالذي فجر من الحجارة ماء الله سيفجر في قلبك انهار الخير وان منها لما يشقق وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله الذي يقدر على كل هذا هو الله اقبل على القران وخدنا اول جرعه دواء وبشر وفي اللقاء القادم مع الجرعة الثانية أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله